بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين كتير يا أحبائي بتجيلنا أسئلة إيه موقفنا سواء كنت أب أو أم أو كأسرة مقابل المشاكل اللي بتواجه أولادنا آه، سواء في مرحلة الطفولة المبكرة أو المتأخرة أو بالنسبة ليهم كصبيان أو كفتيان وأيضا حتى كشبان كتير يجي يقول لك ابني بطبيعته عنيد بيرفض حتى لو كانت الحاجة لصالحه ويمكن بيحبها لكن في دمه كده العناد والمقاومة والرفض وكلمة لا دي في بقه باستمرار مع إصرار وعدم إمكانية يعني إخضاعه إنه ينفذ اللي بيطلب منه لصالحه وأحيانا يقول لك أنا بدي ابني كل احتياجاته ومع كده بيسرق سواء في المدرسة ولو كان في الحضانة أو آه، في أي زيارة من الزيارات بطبيعته كده ياخد الحاجة يحطها في جيبه أو آه، إنسان لا يبالي كل ما يشغله اللهو والفن ولكن ما فيش عنده الشعور بالالتزام أو المسؤولية لا يحب يذاكر ولا يحب ياخد أي دور في البيت أو أي مسؤولية في أي وضع يتحط فيه وأحيانا نشتكي أيضا من ال- الشعور بالانعزال يطلعوا ابنين يتولدوا ممكن يكونوا توأم ولد اجتماعي ولطيف كويس والتاني منعزل وخجول بيخجل بطريقة صعبة بتفقده حتى شخصيته أو ما عندهوش قدرة على التعامل مع الآخرين والبعض أيضا يشتكي بأنه في حالة خوف عند ابني أو بنتي ومش عارفة أعالج هذه الأمور كيف نواجه مثل هذه المشاكل بفكر إنجيلي حي وبفكر روحي سليم الحقيقة كل الأمور دي تحتاج كل مشكلة تحتاج إلى جلسة خاصة لابد من تحليل كل هذه الأمور ومعالجتها مش بس بالفكر الروحي لكن لا ننسى أيضا الجانب الاجتماعي والجانب النفسي هنا حتى أحب يعني أقولها للأسف بعض من حتى القادة آه، يبص للجانب النفسي على أنه عدم إيمان يكره أن يبعت طفل أو فتى أو شاب إلى سيكاتريك طبيب نفساني هنا عايز أأكد نقطة مهمة الله اللي خلق العين والودن والأعضاء اللي جوه الجسم هو أيضا اللي خلق الأعصاب ولما بيجيلنا أي مرض يمس المعدة أو الكبد أو العين أيا كان العضو ما بنخجلش إن احنا نروح ونكشف ونعمل تحليلات حتى لو كان الإنسان راهب أو أسقف أيا كان رتبته في الكنيسة بيعالج وهو يشعر انه دي مش ضد الايمان اول ما بيحصل انسان يحصل له اضطراب عصبي او نفسي او حاجه تمس ال- خلايا البرين نعتبرها انها عيب وخجل وعدم ايمان ان احنا نعالج هذه الامور لازم نعرف يا احبائي ان الطب النفسي جزء لا يتجزأ من بقيه ال- انواع الطب ومفيش مانع إن أي إنسان يتعرض لمتاعب نفسية أو متاعب عصبية أو متاعب تخص خلايا المخ والأمور دي ممكن معالجتها بس تبقى بفكر مسيحي حي آه، بيتناغم أو ي- يتلاقى مع الفكر الروحي بدون أي نوع من التضاد يعني الكونتراست بينهم للأسف أحيانا بنسيب ولادنا ما يتعالجوش من هذه الأمور لغاية ما تكبر ونظن إن إن العلاج بيبقى بس الجانب الروحي الإنسان حياته وحدة واحدة ما أقدرش أشيل الجانب الجسدي من الجانب النفسي من الجانب الفكري من الجانب العقلي من الجانب العصبي كل هذه الجوانب بتتفاعل معا كي يحيا الإنسان حياة واحدة ويحياها في المسيح يسوع يعني ممكن كتير إنسان بيتعالج من أعصابه لكن مش نتيجة خطية ارتكبها لكن ممكن يكون أي ضغوط شديدة معينة أو أمور أحيانا بتكون بيولوجية حاجة تخص الجسم أثرت على الأعصاب أو دواء معين أخده أثر على أعصابه ما نعتبرش إنه الحالة العصبية اللي بيمر بيها دي خطية وعدم إيمان لكن لابد إن احنا نهتم إن ولادنا يكونوا في صحة كاملة من كل الجوانب بس أحيانا ناس تروح لناس غير مؤمنين ما بقصدش مسيحي أو غير مسيحي ولكن احنا عارفين ان بعض اطباء ال psychiatric او النفسانيين يميلوا للحلول يعني ما فيهاش جانب ايماني زي لو واحد راح اتخانق مع مراته ويروح لدكتور فاحيانا يقول له الحل الوحيد انك تسيبها بينما لما بيبقى psychiatric في روح ربنا وانسان حلو عايش مع ربنا يقدر يعالج المشكلة بين الاتنين بفكر روحي سليم وفي نفس الوقت مع الاستفادة من الجانب العلمي أنا مش عايز أتكلم عن الجوانب النفسية لكن أتمنى ربنا يديني نعمة يتعمل مجموعة كتب صغيرة عن كل مشكلة من هذه المشاكل وأيضا عن نظرتنا للطب النفسي إيه النظرة المسيحية للطب النفسي صدقوني مرات كتير لما بقعد أقرأ في رسائل بولس الرسول بالذات بشعر إن كثير من المبادئ بتاعة علم النفس الحديثة متاخدة من رسائل بولس الرسول وطريقة معالجته للأمور زي مثلا في كل رسالة يبتدي بالجوانب الإيجابية ما يبتديش بالجوانب السلبية زي مثلا دايما يهتم بتشغيل الطاقات شجعوا صغار النفوس إلى آخره هسيب الموضوع ده نتكلم عنه بعد كده إنما أحب في القعدة الصغيرة دي أبرز شوية نقط مهمة بجانب الاهتمام بالموازنة بكل جوانب حياة الإنسان. الجانب الأول خلق روح القيادة في وسط الولاد زي ما اتكلمت قبل كده في الكلمة الأولى. قعدت مرة أفكر في القديسة مكرينة اللي هي أثرت على القديس غريغوريوس أسقف نيسوس أخوها وخلته من إنسان كان مشغول أو ممتص بالكامل في الكرامات الأرضية وعايز يبقى إنسان مشهور في النحو والأدب وأيضا في البلاغة وفي المحاماة إزاي بحبها الشديد استطاعت أنها تقوده إلى أن يصير راهب ممتاز ولعلنا لما نقرأ كتابات القديس غريغوريوس النيسي زي الكتاب اللي ترجم حديثا حياة موسى نشوف العمق العجيب للقديس غريغوريوس أسقف نيسوس كتاباته غاية في الروعة وإنسان عجيب في محبته للكتاب المقدس وأيضا لفكره الروحي والرمزي للعهد القديم والعهد الجديد أنا دايما نتكلم عن القديسة مكرينة كإنسانة بطلة وإزاي كان ليها تأثير على كل إخواتها حتى الأسقفة زي القديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس أسقف نيصص والقديس أيضا بطرس أسقف سبستي أنا عايز أقول في عامل خفي وراء القديسة مكرينة وهي دور العيلة يعني كان ممكن مكرينة دي تطلع فتاة محطمة أو فتاة ملهاش دعوة بإخواتها أو تاخد طريقها حتى لو راحت الدير أهي تقولك أنا مش مسؤولة في أب وأم مسؤولين لكن إحساسي الداخلي إن الأم وهي إنسانة قديسة كان ليها تأثير ادت الفرصة للقديسة مكرينة إنها تمارس روح القيادة الروحية المملوءة حبا اللي خلقت جو من المحبة واستطاع إخواتها الأسقفة إنهم ينظروا إليها بنظرة تقدير واحترام وكان القديس غريغوريوس يسميها المعلمة بتاعته my teacher فده دور الأم إنه لما يبقى عندي ابن أو ابنة أعلمه إنه مسؤول معايا على تربية الولاد بالحب وبالابتسامة اللطيفة أقول طب اقرا له الإنجيل كده قبل ما تنام قول له حكاية لطيفة أربي في الطفل أو الفتى أو الشاب روح القيادة حتى بين إخواته كيف يقود بروح الحب والبساطة وليس بروح الغطرسة أو الاعتداد بالذات أو غيره إذا نفسي مرة أدرس حياة القديسة مكرينة وإيه أثر العيلة بالأخص الأم على القديسة مكرينة حتى أنها تحتل هذا المركز الكبير وخاصة أن فيما بعد هي أثرت على مامتها خدتها معها في بيت العذار ده الجانب الأول مشاركة أولادنا معانا في تدبير أمور البيت مشاركة أولادنا معنا في تربية الأطفال الصغيرين مشاركتهم معنا في الإحساس بالالتزام والمسؤولية فيعتزوا بكيانهم في المسيح يسوع وقدرتهم وإمكانياتهم الحلوة في المسيح الجانب الثاني اللجوء إلى العبادة مين اللي يقدر يحافظ على فكر ابني مين اللي يقدر يغير أغسطينوس من إنسان مملوء فسادا ورجاسة لكي يكون قائدا حيا إلا مطنيات وصلوات ودموع أمه القديسة مونيكا مطنياتنا وصلواتنا وصرختنا لربنا مش هتضيع أبدا أيضا يا أحبائي الجانب الثالث عدم التركيز على السلبيات يعني صحيح في ولد بيسرق هي مش سرقة هو الولد اتربى نتيجة خطأ في والديه إن يشعر كل شيء ملكه زي الطفل اللي أي حاجة يعوزها يدوها له من غير مناقشة فبدأ يشعر إن العالم ده بتاعه من حقه يدخل أي بيت ياخد حاجة يحطها في جيبه واحنا بنسمع أحيانا كنا بنسمع عن بعض الملوك والرؤساء والناس العظماء والأغنياء جدا يحضر حفلة وفي وسط الحفلة يلاقي مثلا معلقة ذهب يجي حاططها في جيبه هو ما بيقصدش يسرق هو حاسس الدنيا دي كلها بتاعته فمن حقه ياخد اللي هو عايزه فعايز اقول احبائي هو خطا فينا ان احنا معرفناش ندرب ولادنا امتى نقول لهم اه وامتى نقول لهم لا وبحب وبعدين الاخطر من كده ان انا اعامل الولد على انه حرامي هو مش حرامي لازم ما اديش الاسماء المثيره اللي تخليه يخطئ اكثر واللي تركز الفكره في ذهنه ان هو بيسرق او ان هو عنيد او انه مش مبالي بالمذاكره أو إنسان خواف أو إنسان معتزل الناس حبش يتعامل مع الناس اتذكروا العبارة اللي يقولها معلمنا بولس الرسول شجعوا صغار النفوس فياريت بلاش التركيز على السلبيات خلي تركيزنا دايما ناخد الجانب الإيجابي ونحاول من نوصفش ولادنا بأي صفة خاطئة وما نشوهش الفكر بتاعهم من ناحية أنفسهم مش بس قدام الناس ولكن حتى في التعامل بيننا وبينه أو الأب هو بيشتكي مثلا أو الأم بتشتكي للأب لما الواحد يشتكي لما ما يجيبش الولد ويقول له أنت سرقت وعملت وخل... أبدا دايما خلينا إيجابيين لازم كمان نعرف إيه الدافع الحقيقي وراء التصرف بتاع الابن أو الطفل أيا كان سنه لأن أحيانا ننسب إليه أخطاء كرذائل لكن هي مش في ذهنه مطلقا هي تعبير عن مفاهيم خاطئة موجودة فيه أيضا أحبائي نحتاج إلى تحويل الأخطاء أو اللي بنظنه أخطاء إلى دوافع سليمة يعني ولد بيحب العزلة أو مثلا خجول أبتدي بهدوء كده أحول العزلة والهدوء لقعدة حلوة مع الإنجيل وبعدين بهدوء كده أجي أقعد معاه أعوده يجي الكازن بتاعه يجي يبقى يقروا مع بعض نعالج الأمور بدوافع سليمة بدل ما ناخد في الدوافع الخاطئة متهيألي كده مجرد اديت فكرة سريعة ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وأرجو أن يديني فرصة أن هنتكلم عن كل مشكلة من مشاكل أولادنا في لقاء خاص ربنا يحافظ على أولادنا في المسيح يسوع صدقوني اللي بيحفظ أولادنا إلهنا الله الآب محب كل البشرية وابنه الوحيد مخلص العالم كله وروحه القدوس الذي يقود كل نفس إلى الأحضان الإلهية هو يسندنا ويعنا لكي نعيش كأولاد ليه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين